أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم ارزقنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا حديثنا الليلة مع الآفة الثانية والمرض الثاني من أمراض القلوب وهو أساس أمراض القلوب بل هو رأس كل خطيئة وذنب وأنا أريد أن أقدم لهذا المرض من وجهة تاريخية هل تعرفون كيف سقطت الدولة الأموية بالأندلس يحكون أن عبد الرحمن الناصر وكان من خلفاء بني أمية في الأندلس أنشأ قصر الزهراء وكان قصرا عظيما جدا وأصبح أعجوبة من أعاجيب الزمان في ذلك الوقت وكان يخطف الأبصار ويبهر الناس ومع أن عبد الرحمن الناصر لم يكن مقصرا في الإنفاق على أي ناحية من النواحي فلم يكن مقصرا في الإنفاق على التعليم ولا على الجيش ولا شيء من هذا القبيل إلا أن الطرف الشديد والبذخ المطلق جعلت القلوب تتعلق بهذه الدنيا فدخل القاضي المنذر ابن سعيد على عبد الرحمن الناصر في قصره بعد أن بناه بهذه الفخامة وهذا الترف فقال له عبد الرحمن الناصر ما تقول في هذا القصر يا منذر ايه رأيك في الأبهة دي ايه رأيك في الجمال ده ايه رأيك في الحياة اللي احنا عايشينها دي فأجابه المنذر ودموعه تقطر على لحيته قال ما ظننت الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ مع ما آتاك الله من النعمة وفضلك به على كثير من عباده تفضيلا حتى أنزلك هذا المنزل من منازل الكافرين فقال له عبد الرحمن انظر ما تقول ايه اللي انت بتتكلم بيه ده انت مش عارف انا مين وبتقول لي أنا الكلام ده كيف أنزلني الشيطان منازل الكافرين قال أليس الله تعالى يقول في كتابه الكريم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون فقال إن الله سبحانه وتعالى يذكر أن السقف التي من فضة هذه على سبيل التعجيز يعني لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لكنا جعلنا ذلك وهذا لم يحدث قال ولكن عبد الرحمن الناصر فعله يعني ربنا بيقول ده لو لا انه الناس كلها تبقى أمة واحدة وده ما حصلش لكنا عملنا السقف من فضة لهؤلاء الكافرين فما بالك إذا كان ربنا بيقول الكلام ده على سبيل التعجيز وانت عملت اللي ربنا بيقول انه الكافرين ما عملوهوش فقال حينها وجم عبد الرحمن الناصر وسقطت عليه الكلمات كالصخر ثم بدأت دموعه تنسال ثم قام ونقض السقف وأزال ما كان به من ذهب وفضة وبنى سقفا كسقوف الناس لكن مع مرور الوقت عاد الأمر من جديد وبرزت مظاهر الطرف والبذخ وحب الدنيا من جديد إلى أن انتهى الأمر بأن سقطت الأندلس وصدق الله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا الأندلس التي كانت إمارة من إمارات المسلمين صارت من نحو ألف سنة صارت في أيدي هؤلاء الكافرين بسبب أي شيء حب الدنيا لو قرأتم أسباب سقوط الدولة العباسية نفس الأمر التاريخ واحد المسلمين طول ما هم يعملون للآخرة لا يسرفون ولا يتوجهون بقلوبهم ولا بأحوالهم تلقاء الدنيا يبقوا أهل نصرة ويبقوا ليهم المكانة ويبقى ليهم العزة أول ما الدنيا تدخل الدنيا تتقلب ويصير في أرذل الناس وهذا هو حالنا الآن لو قرأتم كذلك كيف احتل الإنجليز مصر في العصر الحديث التاريخ يقول أن الخديوي سعيد بدأ في عهده مشكلة الديون وبدأ يستدين من الغرب بفوائد ربوية عشان ايه لينجز قناة السويس وغيرها من الأعمال المرهقة لميزانية الدولة وجاء بعده الخديوي إسماعيل وافتتح قناة السويس وتضخمت الديون وكان هؤلاء يعيشون البزخ والطرف ومظاهر الدنيا لغاية ما وصلنا للسبعين مليار هي هياها نفس المسألة حب الدنيا يكون في القلب فيصير الناس في شيء آخر لا شك أن حب الدنيا هو رأس كل خطيئة والله تبارك وتعالى بين لنا خطورة هذا الأمر مسألة الدنيا وحبها وميل القلب لها فقال سبحانه وتعالى واصفا شأن هذه الدنيا قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك ذلك متاع الحياة الدنيا السؤال هو أنت بتعمل معاصي ليه شهوات صح ايه المعصية اللي انت بتعملها فكر كده هتلاقي نفسك بتعمل معصية واحد علاقات بقى خاصة بالنساء وبتاع من أول النظر المحرم مرور بالصحوبية مرور بالعلاقات الآثمة مرور بالفواحش سكة المعاصي دي بقى من أولها لآخرها حط فيها بقى مواقع إباحية وحط فيها بقى زي ما أنت عايز شهوات ما هو ده زين للناس حب الشهوات من النساء واحد شهوته في المال والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل قوم فتنة وفتنة أمتي المال لأنه النهاردة اللي معاه قرش بيساوي قرش وإن أحساب أهل الدنيا هو المال فبالتالي هو إيه اللي بيخليه بيمد إيديه للحرام وممكن يرابي وممكن يغش وممكن ياخد رشوة حب المال لأنه لو معايا الناس هتعاملني بالأسلوب ده فأدي معاصي المتعلقة بالمال وأصلها حب للدنيا وحب للتكثر منها ألهاكم التكاثر صح واحد بالنسبة له الجاه المركز الاجتماعي البرستيج أنا مين فحبه لهذا حبه إن الناس تقول عليه حب من حب الدنيا في قلبه فعشان كده بيطغى وبيقع في معاصي وبيقع في منكرات ما تفكر كده المعصية اللي تعبك قوي أكتر معصية خايف تلقى الله عز وجل بها هي إيه وأصلها إيه لو فكرت في الغالب هتجد إن من وراها حب دفين للدنيا واحد يعشق زوجته أنا هو ما بتكلمناش في حرام يا عم خليه بيحب مراته بس بيعشقها وممكن يعمل لها أي حاجة بس عشان ترضى عنه وعشان هو خلاص ما بيقدرش يستغنى عنها وهي أهم حاجة في حياته فعنده استعداد يعمل أي شيء حتى ولو كان ده معاصي ومنكرات ومخالفات ويضيع حق من حقوق ربنا قلبه متعلق بحب المرأة وفي بعض ألفاظ الأحاديث وإن كان فيه ضعف تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد المرأة فبعض الناس كذلك فلو قعدت تفتش من جوه هتلاقي المشكلة فين هنا قلب مصروف لشيء من الدنيا طيب عايزين من الأول نفهم يعني ايه حب دنيا حطها على طول كده قانون كل ما لا ينفعك في أمر الآخرة فهو من الدنيا قانون كل ما لا ينفعك في أمر الآخرة فهو من الدنيا يبقى أي حاجة من الشهوات اللي أنا بقول عليها دي زوجة امرأة مش عارف فلوس جاه أطيان عقارات برستيج أي حاجة بقى من الكلام ده لو أنها تنفعه في الآخرة فليست من الدنيا عشان كده ما ينفعش تقول لي ده كده غلط كله غلط يعني ألبس لبس حلو يا عم أنت بتاع دنيا يعني أتجوز امرأة جميلة يا عم أنت بتاع دنيا يعني أركب عربية شيك يا عم أنت بتاع دنيا يعني عندي فلوس وربنا موسع عليا يا عم انت بتاع دنيا لا لو الكلام ده كله في قلبك يبقى دنيا لو في ايدك بس وليس في قلبك يبقى مش دنيا يعني ايه؟ يعني القصة كلها عشان كده بنتكلم في القلب وعشان كده قاعدين نقول ان ده بقى من اخطر الامور ده بقى اصل امراض القلوب يعني احنا في الكبر قلنا ده اخطر امراض القلوب هنا بقى ده أصل الأصول لأمراض القلوب دنيا جوه القلب دنيا بتطلع المشاكل دي بقى كلها هو في الواقع لما كان بيقول أنا عايز أشتغل الشغلانة دي عشان يطلع لي منها قرشين حلوين تصور كده لما الواحد مثلا دخله خمس ست سبع عشر تلاف جنيه حلو هتعيش صح بقى غير لما هيكون دخلك ألف جنيه وانت اصلا مش عارف بتدفع ايجار شقه 600 جنيه ولا 500 جنيه ويبقى معاك مش عارف كام وتعيش بقد ايه فالعمليه فانت محتاج جنب ال1000 كمان 500 عشان تعرف تظبط بيتك فبتبتدي تقعد مشغول ومهموم فلو معايا 10 الدنيا تبقى مظبوطه لغايه هنا هو عايز العشرة ليه علشان ينقطع لله علشان يعبد ربنا عشان الدنيا ما تبقاش لا في دماغه ولا على باله ولا مشتتة همه ولا الكلام ده خالص ده بيبقى في الغالب الإعلان اللي من بره اللي انت مش عارف ايه حققته من جوه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم شبه كده أمر الدنيا ده انه ايه واحد بيعدي على الصراط وعلى جنبتي الصراط سوران في سورين اهو احنا ماشي وحواليا سورين وبعدين وفي داخل هذه الأسوار أبواب وعليها ستور الصورة واضحة ماشيين هنا جدار هنا جدار بعدين بيبان الباب مفتوح بس عليه ستارة حلو وهو ماشي كده يروح باصص على الستارة طب ما نشيل الستارة كده ونشوف ايه النظام من جوه هي دي وعلى الصراط واعظ الله في القلب يقول ايه ويحك انك ان تفتحت لجت هتخش جوه مش هتخرج يا جماعة الستارة دي قطيفة شكلها ظريف ما نبص كده يمكن ده أكيد اللي وراها حاجة جامدة أوي طب بس بصة ما فيهاش حاجة دي أهو كده بيبص على الموضوع من بره هو فيها إيه يعني لما أشتغل شغلانة الشغلانة دي طالما يعني هتجيب لنا قرشين حلوين هو حرام والله مش حرام طب يبقى فيها إيه المشكلة هي المشكلة هو أنت هتعمل بيهم إيه هو ده السؤال قلت لكم أنا عملت حلقة على قناة الناس اسمها كسبت المليون يلا المليون هتعمل بيه ايه هو ده السؤال الحقيقي بقى اللي هو ايه تعالى انا اعرف لك بنت كويسة بيقولوا انها بنت ناس طيبين روح شوفها ماشي شفتها مفيش بعد كده في الجمال بس لقيت مفيش بعد كده في قلة الدين هو كان المنظر كده لقيتها مش هنا خالص حصل الموقف ده بالظبط مع واحد من الشباب قال لي يا شيخنا دخلت فأول ما استقبلوني الراجل راجل طيب كده وظريف اتكلم معاه شوية شوية الأم مش لها ست صالحة وتمام البنت دخلت ميني جيب يا نهار طب اعمل ايه دي بقى طب ابص ولا ما ابصش بعدين بدات اتكلم معاها البيت شكله كويس بس البنت مش هنا خالص بقول لها هو انت بتحفظي ايه ما بحفظ هو كده الردود طب آه، بتسمعي لمين ما بسمعش هو ماشي معاها كده هو كده عاجبك عاجبك هو كده ادي النظام تعمل ايه لو طلعت حلوه حبتين هتقول يا عم الشيخ انا هلبسها نقاب انا مالكش دعوه لو انك ايه بقى ادي الدنيا انك ساعتها انت هتبص لشهوه نفسك الفلوس مالكش دعوه بس اديني انا الفلوس وانا هتقي ربنا فيها مالكش دعوه باللي بيتفتنوا بالفلوس انا بقى بعرف اراعي ربنا قوي انا هبني جوامع وهعمل حاجات جامده قوي وبتاع واول ما يمسك يقول لك لا بقى احنا هنقعد بقى عايشين في شبرا يا عم صلي على النبي خلينا بقى نفك شويه امال الناس اللي عايشه دي و... وعايشه صح بقى ناخد لنا حته كده من الاماكن اللي هي الناس عارفه تعيش فيها هتلاقي نفسك بتعمل كده وتقول اللهم وسع لي في داري وهتعرف تجيب لها بدل الدليل عشرة هو كده ادي الدنيا فالمشكلة ان ساعات كتير موضوع الدنيا ده بيبقى خفي ما بيبانش يعني واحد غلبان يقول لك الحمد لله احنا راضيين قوي قوي قوي بالوضع اللي احنا فيه ده اللهم اني اعوذ بك من الدنيا اللهم اني اعوذ بك من شر الدنيا طب ماشي ماشي حط له بقى ايه حط قدامه الدنيا هيعمل ايه يعني هو اصلا عارف انه عمره في حياته ما هيمسك مليون جنيه فبيقول لك انا لا عايز فلوس ولا عايز بتاع طب حطهم قدامه قول لي بقى هتتصرف ازاي عشان كده قالوا الزاهد ليس فلان وفلان من فقراء الزهاد وانما الزاهد عمر بن عبد العزيز ذاكم الذي اتته الدنيا فنفضها واوعى تقول انا راجل ملتزم وانا راجل بتاع ربنا فلما الدنيا هتيجي هقول لها معاذ الله انه ربي احسن مثواي اوعى الدنيا متاع ومتاع الغرور الدنيا غراره يا دنيا غري غيري الدنيا تغر الشكل من بره كده البنت صاحبتنا دي ده الواحد لو اتجوزها ده هي دي اللي هتعفه صح كده تغر يتجوزها يبتدي الطبع يطلع وتبتدي المشاكل تطلع ما خلاص وهو كلها اسبوعين ثلاثة شهر خلاص اتعود على الجمال خد في الحيط بقى ابتدي بقى خش بقى في الطبع بقى, بقى هيبتدي الدين بقى يظهر وهتبتدي الاخلاق تظهر وهتبتدي بقى المشاكل تظهر فتغر ثم تضر ثم تمر اقعد كده بينك وبين نفسك فكر في الاشياء كتير قوي هتلاقيك وقعت في المشكلة دي اتغريت في حاجة تغر وبعدين اتضريت من قبلها اتقلبت النعمة نقمة تضر ثم ثم تمر الناس انقسموا في أمر الدنيا إلى صنفين الصنف الأول الدنيا همه الدنيا هي اللي شغلة كل حاجة في حياته وخلونا نبقى واقعيين أنا مش قاعد بتكلم كلام إنشأ ولا انا قاعد بتكلم كلام احنا بعيد عنه ده احنا كلنا كده وانا اولكم الدنيا فينا امال الدنيا دي بتعمل فينا ايه احنا خلاص كلنا ما شاء الله في صومعة التعبد ما كلنا بنحتك وكلنا بتعرض علينا امور من الدنيا طب اعمل دي ولا ما اعملش دي انا اتصور في وقت من الاوقات كنت اتصور في نفسي انك انت مثلا لو حد عرض عليك مال او كذا وكذا فقلت اعوذ بالله كده انت الحمد لله مش بتاع دنيا لكن ممكن تبقى في دنيا خفية انت ما تاخدش بالك منها شهوات خفية ما تدراش ايش عرفك مش يمكن عاجبني الدور عاجبني دور الشيخ مش يمكن بحب انا بقى القصة دي ومنظرة مثلا وجوه قلبي وانا مش داري وحاسب ان لا لا لا اعوذ بالله اسأل الله عز وجل التواضع والبتاع وهو من جوه فرحان بشكل الوضع ده شرحان ان انت شيخ والناس قدامك وتتسلم عليك مش عارف ازاي وبتعمل ايه مش دنيا دنيا في القلب بشتغل لحسابي انا مش ممكن كده فبالتالي الامور دي صعبه قوي فما تفهمش ان المساله كده ايه احنا كلنا كده في الهوا سوا في المشكله دي فبالتالي ازاي بقى تتعامل معاها الاول تفهمها تفهم ان دي دنيا فقال عايز تعرف عندك ثلاث علامات الثلاث علامات الوارده في الحديث من كانت الدنيا همه عايش في شتات يعني الدنيا دايما مقلوبه معاك مش عارف تعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه وامورك دايما متكعبله دايما انت ماشي على سطر وبتسيب سطر فيوم فوق ويوم تحت وبتفكر في مليون حاجة في وقت واحد اعمل كده ولا اعمل كده طب واسوي ازاي وكلها امور تخص حياتك مشتت الهم في قلبك دنيا اتنين طول الوقت حاسس ان انت محروم انا لو كان معايا كانش حالي ده انا لو كنت دلوقتي متجوز ما كنتش عملت المعاصي دي انا لو كنت دلوقتي معايا فلوس ما كنتش الواحد قاعد بقى يفكر ويشيل الهموم كان الواحد معاه قرشين كده يصرف منهم ويخلص نفسه ويبقى قاعد في الجامع هو قاعد بيحسبها بالطريقه دي فطول الوقت حاسس انه محروم وللاسف الامر ده الناس اللي بتبقى في عليه القوم انا بقعد ما قلت لكم مع دوده الدعوه بتخلينا نشتغل مع كل الناس الغلبان خالص والف- والغني خالص تلاقيه قاعد يقول لك والله العظيم يا دوبك اللي بيجي على قد اللي رايح يا عم الحاج انت شغال في 50 60 مليون يقول لك ما يغركش ما هو اللي بيخش لي دلوقتي مثلا هو بيخش له مثلا في الشهر 200 ألف جنيه انت عارف طبعا النادي بياخد والفيلا مش عارف بتاخد والوضع كذا وحياتنا فحيات عشان اعرف اعيش فيا دوبك بصرف ليه بتاع كذا ف يعني ربنا يسترها علينا فانت يجي لك ده انت تتعقد انت ترمي نفسك من اعلى من برج القاهره وخلص نفسك ايه ده بقى اذا كان ده بيجي له في الشهر مثلا 100000 ولا ولا 150000 ولا 200000 وبيقول لك آه، ربنا يسترها امال احنا هنعيش نعمل ايه بقى فاه والله ما انا ما بهزرش ويبتدوا ودايما يبقى عنده مشكله مشكله ان هو حاسب ان كل الناس بتحسده يقول لي ده انا خدت بعضي وسافرت بريطانيا اتعالج الناس قاعده بتقول شايف يا عم الناس حتى لما بيعيوا بيلاقوا لهم علاج صح حتى كده يعني يعني حتى المرض يا اخي عارفين يتصرفوا فيه فبيقول لي ده انا بت... انا بتحسد على العيا يبقى بتتكلم في ايه فطول الوقت حاسب انه يا دوبك يقول لك اه الحمد لله انا قلتش لا مستوره الحمد لله كده مستوره ده كده العمليه زي الفل امال امتى هيبقى عنده نعمه يعني امال امتى هيبقى كذا والله كده جعل فقره بين عينيه طول الوقت يقول لك ده انت بتتكلم عليا يا عم اسكت انت مش عارف ده دلوقتي فلان عنده عنده طول الوقت باصص للي فوقيه بتاع دنيا وكل الطبقات كده كل الطبقات كده اللي تحت خالص قاعد يبص على اللي فوقيه شفت يا عم الامور بتخلص البنت تقول لك دول من عشان خاطر بقى عندهم فتتجوز على طول انما انا بقى اقعد اشقى وابويا واهلي عشان نعرف نلم الجهاز وناخد اي حاجه ونمشي امورنا انما دول على طول بيخلصوا يا عم فانت قاعد بيبص لايه قاعده بتبص للي فوقيها وهو بيبص للي فوقيه كل واحد قاعد يعمل كده فجعل فقره بين عينيه هيشكر على نعمه ايه بقى ان شاء الله والتالتة ايه بقى ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له اللي هو ايه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة اللي عايز ده مش هتاخده مش هتاخد الدنيا هتاخد جزء منها الشيء اللي ربنا هيريده ليك من كان بص كلهم اهي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد بس يبقى اللي هيريده وعلى ما شئته ما نشاء لمن نريد يبقى ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له العكس علامات عمال الآخرة جعل غناه بين عينيه جمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة آه هي دي العلامة بقى لما الدنيا تيجي لغاية عندك ومش مستشرف ليها آه هي دي العلامة قلناها في قصة طالوت وجالوت مفيش حاجة اسمها سيدنا داود خالص في القصة وآخر القصة وقتل داود جالوت يا عم فينهم قال لك أصل الجماعة الأولانيين دول قعدوا يقولوا إيه أنا يكون له الملك علينا دول كانوا عايزين دنيا عايزين ملك فلم يعطهم إياها طب وداود ده جندي من جنود طالوت لم يكن يريد الملك فجعل الله النصر على يد داود الجندي فيقتل جالوت ثم يؤتيه الله الملك والحكمة اللي ما كانش عايزها جات له واللي كان فاتح بقه ولسانه وقاعد بيجري وراها لم تأته ادي الدنيا ادي كده فهمنا ادي مفهوم الدنيا ونعرف ازاي علاماتها خطرها بقى عايز تعرف خطرها اعمل كده لما تروح كل موضع في القرآن ذكر فيه الدنيا وأوصاف الدنيا في القرآن وانت تعرف ما معنى الدنيا عند الله تبارك وتعالى لما تنظر في الآيات والأحاديث التي وردت في ذم الدنيا مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقارة الدنيا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء فهي لا تساوي حتى جناح بعوضة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى الدنيا سموها الصحارة فكان مالك بن عبيد يقول اتقوا الصحارة فإنها تسحر قلوب العلماء فضلا عن عامة الناس قال يونس بن عبيد شبهت الدنيا كرجل نائم فرأى في منامه ما يكرهه وما يحب فبينما هو كذلك انتبه هي كده كأنك خدت لك نومة كده وصحيت أدي الدنيا كلها دار الغرور وهي دار الزوال الدنيا ممر ليست بدار مستقر كبري فمن بنى عليها اللي بيبني على الكبري يبقى ده عقله عامل ازاي ما ينفعش ما ينفعش تبني على كبري ده كوبري يا عم ده كوبري عشان بيوصل من حتة لحتة فهي ليست دار المستقر من خطورة الدنيا أنها تورث الكفر حب الدنيا يورث الكفر ويورث الكبر مظهر حب الدنيا بيظهر في الطرف ربنا يقول واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين الدنيا تورث الحرمان من محبة الله تبارك وتعالى قال الله جل وعلا إنه لا يحب لا يحب المسرفين اللي قاعد بيستكثر من حطام الدنيا الراجل بتاع الدنيا ده ربنا سبحانه وتعالى يتوعده بالعذاب الشديد شوفوا الآية وهذا من أول ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ذرني والمكذبين مين اللي هيكذب أولي النعمة أصحاب النعمة أصحاب الدنيا لأن الدنيا ستفتنه فتجعله منغمسا فيها وتجعله مشغولا بها عن مسديها لا تنشغل بالنعمة عن المنعم فقال الله ذرني وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا الطرف وحب الدنيا بيورث النفاق قال الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وعملوا إيه شهوات اللي هي شهوات إيه شهوات الدنيا واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا قال الحسن عطلوا المساجد ولزموا الضيعات أهم حاجة المزارع والدكاكين والثمار والأشجار قال كعب الأحبار إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله شرابين للقهوات قاعد على القهوة بص الكلام من كلام السلف ما جبتش من عندنا كان عندهم قهوة شرابين للقهوات تراكين للصلوات لعابين بالكعبات قاعد بيلعب طاولة وقاعد بيعمل وقاعد بيلعب مع النساء الكواعب ودماغه كلها في حتة تانية يا عم الحاج فهذا صفة المنافقين أنهم من أرباب الدنيا يتبعون شهواتها من خطورة الدنيا أنها تورث ضعف الإيمان وتعبيد القلب لغير الله قلبه مش بتاع ربنا قلبه مشغول بغير الله عز وجل وقضت حكمة الله أن من تعلق قلبه بغير الله بأي شهوة من الشهوات أن يعذب بها واحد من المليارديرات السابقين كان بيقول كلام غاية في النفاسة وده راجل بقى ده يعني ايه مليار بيقول انا كنت في اول حياتي بشتغل في اجنس عربيات فكنت باخد خمسين جنيه في الشهر فكان الراجل صاحب الاجنس يديني خمسة جنيه علاوة يقول ما تتصوروش بقى وانا واخد الخمسة جنيه كده انا طاير من الفرحة ازاي والفرحة وال- والسعادة والنهاردة بقى خدت خمسة جنيه علاوة وعايزين بقى نعمل فرح النهاردة في البيت ونجيب بقى كسين فاكهة ونظبط العملية خالص بخمسة جنيه بيقول دارت الدنيا والفلوس جرت في ايديا لغاية ما كان رصيدي في البنك مليار وتلتمية مليون كنت بنام بمسكنات يستحيل اعرف انام لما جرس التليفون يرن في اي لحظه في الليل ايه البورصه وقعت ايه حصل النهارده المشروع الفلاني حصل فيه حاجه طب حد سرقنا مخزن من المخازن فيه حاجه انت بتتصل متاخر كده ليه ده حالي ما بعرفش انام طول الوقت قاعد بضرب اخماس في سداس وطول الوقت قاعد بقول الفلوس هتروح الناس دي هتسرقنا فلان وفلان حاطط عينه عليها الجماعة دول مش عارف ايه بيقول والله العظيم لو استقبلت من امري ما استدبرت لو الدنيا ترجع بيا نفسي احس باحساس الخمسة جنيه مش لاقيه تصدق انت الكلام ده هتلاقي نفسك برضه بتقول ايه يا عم اديني المليار وبعدين نتكلم انت برضه قاعد من الصبح قاعد معيشنا في الفقر ما تخليك حلو كده طب بلاش المليار يا عم خليهم حتى ألف جنيه هنتظبط هي كده بس انت مش واخد بالك منها بتعمل ايه بقى بص الفلوس بقت ايه بقت عقرب قالوا كده المال عقرب بيلدغ حد واحد حاطط في جيبه شوية فلوس قد كده قاعدة زي العقارب جوه جيبه فقاعدة بتلدغه وهو مش داري فنفس الفكرة واحد يتعلق قلبه بامرأة مثلا فيعبد قلبه لها فيحصل ايه يعذب بها ولا بد وهو ده معنى تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش النبي بيدعي عليه انه لو حتى الجرح ان جرحه ما يلتئمش عارف بقى الحبيبة وجرح القلوب ملوش مش عارف ايه و... بس هو بيقولوا حاجات كده يعني ما هو يا حبيبي واذا شيك فلا انتقش بس انت مش واخد بالك الجرح مش هيلتئم عشان ايه عشان تعبد القلب بغير الله جل وعلا من مشاكل الدنيا انها تاكل الحسنات قال الله جل وعلا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون قال قتادة تعلمون والله إن أقواما يسترطون حسناتهم يعني يبتلعون بيقول لهم تعرفوا والله في ناس بتبلع الحسنات قال استبقى رجل طيباته إن استطاع ولا قوة إلا بالله يبتلع حسناتهم بالتفات قلوبهم للدنيا الدنيا بتاكل حسناته قال عمر لو شئت كنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا ولكني أستبقي طيباتي حتى لا يقال لي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فخدنا منها قاعدة بتقول إيه كل زيادة في أمر الدنيا تنقص من رصيدك في الآخرة ايه يا عم الشيخ انت هتخلينا لا ناكل ولا نشرب ولا نلبس ولا نعمل اي حاجة ما انا بقول الزيادة وقلت القانون في الاول لو الزيادة دي انت بتصرفها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى يبقى انت في الخير ويبقى انت ما عندكش المرض ده والمشكلة دي في الحاجة دي لكن لو لقيت العملية بتزيد شوية خاف لحسن تكون بتسحب من رصيدك من الاخرة فبتاكل حسناتك عشان كده الامام احمد خلصها قال لك إنما هو طعام دون طعام يا عم ناكل النهاردة عدس بكرة فول اللي بعده كشري يوم تاني ناخد يا عم لحم وفراخ الدنيا ماشية لكن مش خلاص بقى لي قد كده ما اكلتش من- يا عم صلي على النبي المرضعة مشي حالك مش هي دي اللي هتوقفنا يعني كل أي حاجة إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ده أنا بقالي كتير قوي ما غيرتش اللبس ده وكان نفسي ألبس مش عارف إيه. يا عم ولباس دون لباس هيتهري ويبلى ويدوب ويخلص وهتستمتع بيه يومين ثلاثة وخلص بعد كده خلصت يا عم طب بس والله الجواز والنساء والوضع يا حبيبي خلاص هي نفس الحكاية والموضوع بعد ما كنت خلاص يقعد بقى يكتب لها أفلام في الأول خالص وأيام العقد وأيام البتاع وبعد كده انتهت العملية وبقالك سنتين ما قلتليش كلمة بحبك ما خلصت كان زمان الكلام ده الدنيا كده اقلب طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس خلصت مش هي دار المستقر فبتخلص لك المشكلة دي إنما بقى هتقعد تستكثر بها ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر هتلاقي نفسك مش هتنتهي شهوة الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين حب إيه بقى حب الدنيا وطول الأمل تسمع عمك الحاج عنده سبعين سنة ولسه بيغير البيت الفلاني وعايز يجيب مش عارف فين وعايز يا عم الحاج صلي على النبي ايه النظام 70 سنه ولسه بتعمل الراجل عنده حاجه و80 سنه وفي الاخر طالع عنده 90 مليار هتعمل بيهم ايه طيب يعني حد يقول لي كان هيعيش بيهم يعمل بيهم ايه دول مش كده اه حب الدنيا ينفع العيال يعني هو جمال ما يعيش لازم يعيش ولازم العيال تشوف نفسها شويتين ثلاثة وبعدين هو عياله عياله كمان واحفاد احفاده وتبقى عيلة مباركة ان شاء الله فهي المسألة ماشية كده اه والله بص حب الدنيا بيعمل ايه تلاقي نفسك قاعد خلاص انت كل احلامك ايه اتجوز طب يا عم اتجوزت استقر بقى وعندي عيال وبتاع الحمد لله يخشوا مدارس كويسه بقى والحمد لله هيخشوا مدارس كويسه الحمد لله يتجوزوا بقى والحمد لله وما يعيشوش الشقه اللي انا عشته يتجوزوا والحمد لله بعدين يتربوا بقى احسن تربيه وبعدين احفادي احنا مش هنخلص بقى هنعيش بقى في القصة دي لغاية الصبح وأحفاد أحفادك بقى إن شاء الله خلصت هيقعد بقى يعمل لده وده وده وده وفين الآخرة يا حاج لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين ممكن تلاقيه عنده كده برضه 70 80 سنة ولسه بيتجوز ما فيش مشكلة يعني برضه لسه بيفكر في انه برضه يستبدل ويعمل ويعيش وفيها ايه يعني حب الدنيا وطول الامل الحمد لله احنا من عيلة عريقة كلهم معمرين أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين يعني استعد الرجل إذا بلغ أربعين سنة فقد أعذر الله عز وجل يبقى خلاص بقى انت كده بقى بقى لك أربعين سنة يلا بقى ركز بقى علشان خاطر حتى إذا بلغ أربعين سنة فبالتالي بقى ركز خلاص ظهر الشيب الشيب ده قالوا هو المقصود في قول الله تعالى وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير قالوا الشيب هو النذير عند بعض المفسرين فخلاص بقى ما فيش حاجة اسمها خلاص فاوعى من دلوقتي تقول لي لما يبقى عندي 30 سنة لما يبقى عندي 35 لما يبقى 50 سنة لما يبقى مش هتخلص ادي الدنيا التعلق بالدنيا على طول يطلع الآخرة من قلبك لما اجي اقول لك عايز تعرف العلامة اكتر ناس تبغض ذكر الآخرة قلوبهم القرآن يقول ايه منكرة مش عايز السيرة دي كل حاجة عندكم قبر ونار وجنة ومش عارف ايه يا عم غير بقى يعني الدنيا ما نعيشهاش يعني يا حبيبي ماشي ما تعيشها هو احنا بس هو ليه اول ما بتيجي سيره الكلام ده ما يبقاش طايق ويروح يدفن بنفسه وتلاقيه بقى قاعد بقى ايه متاثر قوي وبتاع وحاطين بعدين اول ما يطلع لازم يظهر بقى ان هو وضع الاخره ويروح مسيرب لك سجارتين وبتاع وواقف لسه دلوقتي بقى متضايق هو كده والله العظيم مره رحنا ندفن احد الناس فرايحين بقى كلهم وساعه القبر ايه ايه والكلام ماشي تمام الناس دي كلها بفضل الله كده فائت كان قبل صلاه الظهر خرجنا كل واحد بقى طلع السجاير وعمل بتاع يلا يا جماعه صلاه الظهر لسه دافنين الراجل لسه شايفين القبر مفيش مشكله يلا بقى معلش هو عمل الواجب خلاص خلاص خلصت بقى والمت علينا حق و- والحي ابقى من الميت ودي سنه الحياه يا عم الحاج خلاص ادينا الواجب سلام عليكم ايه ده بقى هي كده الدنيا تدخل تطلع الاخر قالوا هما ضرتان لا تجتمعان ما ينفعش تحط الضرتين جنب بعض اشرب بقى حياة نكد في نكد فنائر إير فهي الدنيا مع الآخرة كده ضرتان لا تجتمعان وتتنافس عليك رحت للآخرة تلاقي الدنيا قاعدة بتشد فيك رحت للدنيا الآخرة تقول لك وهتسيب دي بس الآخرة قالوا غيور وعزيزة ليه بقى لأن الله يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء فمن أشرك معي غيري تركته وشركه اشبع بقى يعني هي تشدك شوية وبعد كده أنت مش عايزها هي عزيزة جدا الآخرة الدنيا لا الدنيا خسيسة حتى ولو عرفت ان انت تبع الاخرة تبع دي تقعد بقى مشتغله لك لغاية ما تطلق الاخرة يعني هتطلقها دي طريقة الدنيا قال ابن القيم إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى من خطورة الدنيا إن الدنيا بتفتح لك أبواب الحرام وتسهله واحد حب واحدة واتفتن بيها فعشان يعيشها بقى ويعمل لها ودي مهرها غالي عنده استعداد يعمل أي حاجة عشانها ويقول لها أبيع لك أي حاجة فممكن تلاقيه مد إيديه للحرام علشان خاطر فلانة ممكن تلاقيه علشان يوصل عايز أنا أبقى نائب مجلس الشعب في الدورة القادمة ده بقى برستيج بقى وحاجة جامدة ومش أي أي بقى وهتتفتح لك بقى الدنيا كلها عنده استعداد يعمل أي حاجة بس ياخد الكرسي ده فتفتح له أبواب الحرام الدنيا تجعلك من قرناء الشيطان مش إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والمبذرين دول قاعدين بيصرفوا ويعملوا ويسووا دنيا دنيا فتصير من إخوان الشيطان يبقى الشيطان صاحبه وحبيبه أو سهل قوي يروح على طول يديله الكلمة من دول هو بتاع دنيا فمش أكتر من هو بس يرمي له كلمة الدنيا تقسي القلب وتثقل البدن عارف ليه عندك كسل عارف ليه بقالك فترة ما بتقيمش الليل عارف ليه بقالك فترة ورد القرآن مقطع عارف ليه بقالك فترة قاعد بتقول لي أنا منظر أنا شكل أنا بس كده الناس تقول عليا إن أنا بتاع ربنا وبسيبش صلاة لكن ربنا يعلم بالحال أنا حالي ربنا يتوب عليا عارف ليه هو ده الدنيا لجام بيثقل فتلاقيك ايه مشدود لتحت لأنها سفلى فبالتالي تأخذ الناس إلى إلى أسفل إنما إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها بتاع الآخرة تلاقيه باصص للسماء الناس هنا قاعدة بتتفرج على ماتش الكورة وقاعدة بتتفرج على الفيلم والناس هنا بتجري على الفلوس وانه ده ماشي ورا بنت بيعاكسها وده دي اللي تحت هو بقى وهو ماشي في الشارع قلبه فين قلبه متعلق فوق دماغه بتفكر فوق طول الوقت متعلق بده فعنده علو همة إنما اللي مشدود لتحت قاعد بيبص هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وقاعد بيتلفت ده اللي ايه الدنيا واخداه لتحت فتقسي قلبه وتثقل بدنه قصة حصلت بين ابن حزم الظاهري الفقيه المشهور من الفقهاء الأندلس وبين فقيه المالكية أبو الوليد الباجي جرت بينهم مناظرة سنة 440 فلما انقضت المناظرة ده قاعد بيردوا ماسكين مسألة وقاعدين بيتناظروا فيها قال أبو الوليد الباجي لابن حزم اعذرني فإن أكثر مطالعاتي كانت على سرج الحراس الدنيا كانت بتبقى ليل فالحراس بالليل ماسكين اللمض وماشيين بيها فصاحبنا ما عندوش زيت في المصباح بتاعه فهيعمل ايه غلبان فقير فبيقول له انا كنت بمسك الكتاب وامشي وراه وهم ماسكين الايه ماسكين المصباح وماشيين فيها فبالتالي ممكن تكون كلمه ما خدتش بالي منها يمين ما خدتش بالي منها شمال اعذرني فان اكثر مطالعاتي كانت على سرج الحراس وهكذا شأن العلم مع الدنيا ابن القيم في أول كتاب مفتاح دار السعادة عمل مقارنة ما بين الدنيا في المال وما بين العلم طلب الآخرة وطلع من حوالي 23 وجه فضل العلم على المال يقول لك إيه أنت تحرس المال والعلم يحرسك الدنيا بتبقى كده فالمال يطغيك العلم يخليك أقرب إلى الله عز وجل المال يطغيك يخليك مترفع وهكذا فالدنيا إذا دخلت تتولى الآخرة من أمور الخطيرة في شأن الدنيا وأنا قاعد أكتر في الكلام ده عشان هو ده العلاج أول خطوة في العلاج ذم الدنيا فبالتالي أعرف قد إيه هي مصيبة ومصيبتها إنها حلوة حلوة الدنيا حلوة خضرة حلوة فبالتالي دايما بتشد فدي مصيبتها فلما تعرف حقيقتها لو جبنا خنزير وبعدين حطيناه كده رحنا عاملين صورة مثلا عروسة زي بتوع المولد ولا حاجة وحطينا عليه القناع ده ولبسناه وبتاعه وظبطناه وبقى شكله حطينا له فيونكة وبقى شكله لذيذ قوي ايه ده ايه الامور ده فشكله حلو كده من بره شيل بقى الفيونكة وشيل بقى الشغل اللي انت قعدت تعمله ده يطلع في الاخر خالص ايه خنزير انسان قبيح وبعدين حط له بقى مكياج وحط له شكل ومنظر وبتاع ومش عارف ايه ايه القمر ده يطلع ده كان فيه براوكه وكانت هي اصلا مش عارف ايه وتشيل بقى اللانسز اللي كانت محطوطه انت قاعد تقول العينين الخضراء والشعر الاصفر والبتاع هي دي بعدين تطلع حاجه تانية خالص اه هي دي الدنيا الدنيا دي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بايه بالجدي الاسك ماشيين فبعدين مروا على مزبله فبصوا لقوا جدي مقطوع الودن ومرمي في المزبله وسيدك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم اطهر الناس ونظيف يحب الطهر والنقاء والنظافه فيعدي على المزبله كلهم ايه حط ايده على انفه يلا يا عم نمشي ايه القرف ده فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بالجدي الأسك وقال أيكم يأخذ هذا بدرهم مين يشتري ده بجنيه إيه رأيك ده يعني لو احنا ماشيين دلوقتي كده ومسكت لك البتاع اصلا انت هتجري مني ايه ايه, ال- ال- ايه ده مين ياخد ده بجنيه ايكم ياخذ هذا بدرهم قالوا لو كان صحيحا ما كان يساوي درهم ده لو كان اصلا صحيح ما كانش يجيب درهم ده اسك ده مقطوع الودن ودي من عيوب الشاة فقال للدنيا اهون على الله من هذا عليكم الدنيا ما تساوي كده يعني انتوا حطيتوا ايديكم على انوفكم وقلتوا اعوذ بالله اهي دي الدنيا فالدنيا نجسه نجاسه في القلب بس مين مننا بيحس ان دي نجاسه في القلب اصل الدنيا شكل يعني انا بحب الفلوس وبعدين بقى معايا فلوس هتقعد تقول لي اعوذ بالله ايه النجاسه دي اللي في القلب ده انت هتبوس الايدين والرجلين كمان يا عم الراجل لو طلع وطلع لك مش عارف ايه وتلاقي مش ده اللي بيحصل مع الدنيا على ان دي نجاسات بس احنا ما بنتعاملش معاها كده فالدنيا نجسة والدنيا تضيع العمر في غير ما خلق من أجله قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة كل وقت غفلة في الدنيا حسرات يوم القيامة فهي تضل وهي تورث الآفات العظام وتصيب الإنسان بالعجز وتصيب الإنسان بالكسل وتصيب الإنسان بالضيعة فما الحل منها الحل أول شيء أن تعرف حقيقتها فإذا عرفت حقيقة الدنيا تنزهت عنها بيحكوا لي عن أحد مشايخنا احد الشباب بيحكي لي بيقول لي رحت للشيخ فلان وهو يعرف ناس تقال قوي في البلد فقلت له لو تخلص لنا دي عند فلان ليك فيها مليون جنيه مش هيعمل حاجة أكتر من إنه هيرفع سماعة التليفون فطبعا هو الشيخ فلان فلو رفع سماعة التليفون وقال له خلص الصفقة دي مع فلان وإحنا الناس دي كويسين وبتاع وزكاهم هتخلص الصفقة والثمرة والجايزة هياخد مليون جنيه على الترابيزة فقال له ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الدنيا قال له ما لي وللدنيا قال له انا اعمل بيهم ايه قال له لا يا شيخنا تستخدمهم في طاعة الله التاني اصلا ما هو الاخر هيطلع له في الموضوع برضه حاجة ما هو العملية مش هتخلص كده دي صفقة كبيرة واراضي ومش عارف ايه وقصص فايه ما توقفش البيعة ابوس ايدك يا عم خدهم طب هاتهم واحنا هنتصرف مالي ولا الدنيا ايه يا عم هي هنا تبان وانا عامل ايه بالمليون جنيه انا هعمل بيهم ايه انا كده تمام هو ده بقى وقنعه الله بما اتاه القناعة الحمد لله وافهم عن ربنا موضوع الدنيا بطريقة صحيحة هي الدنيا دي لو هي اللي هتخليني مقبل على ربنا طب ربنا ما يدهنيش ليه ماشي انا دايما اضرب المثال ده في موضوع الدنيا انا دلوقتي انا بقول والله لو بس الواحد تتيسر لي مثلا سيارة أو يطوف بيها محافظات مصر كلها دعوة إلى الله عز وجل وأنا معيش سيارة لو عايز أفهم عن ربنا ده أنا هستخدمها في طاعة ربنا أهو ده غلط لكن أنا ما عنديش القدرة أن أجيب سيارة أقول إيه فيما بيني وبين نفسي هو الغني سبحانه لو يدري رب العالمين أن هذا سيجعلني أطوع لله فالله هو الغني حرم على نفسه الظلم وليس ربي ببخيل أنا بضربها مثال بالخادم أنا هجيب واحد خادم هديله 500 جنيه لهلوبة خلص لي كل اللي نفسي فيه كويس يجيب كذا ويعمل كذا ويجيب متطلبات البيت ويخلي البيت مش عارف ازاي طب ما ده زي الفل ده اديله 300 انا معايا 500 اديله 300 ولا اديله 500 اديله 500 واخد كل حاجه انا لو اديته 300 هيعمل 70% من المطلوب طب وال 30% اقعد انا احتاس فيهم طب ما يعملهم كلهم صح يبقى اديله ايه؟ اديله 500 واطلب منها ولله العزة سبحانه ولله المثل الأعلى لو اداني زوجك يلي ما اتجوزتش ولو اداني الزوج يلي لسه ما اتجوزتش ولو اداني الفلوس يلي بتقول فلوس ولو اداني البيت وهتبقى بتاع ربنا طب ما يدوه لك مش هو يريد مننا العبادة طب ما يدوه لك. وفي النهاية حقق العبد مراد الله صح ان هو ما يدوهلكش بيه عشان هو يعلم المفسد من المصلح وليس فيما تطلب ما يصلحه بس انت مش عارف مفيش حل الا ان انت تتوب التجربه الاول يمنع عنك يمنع عنك يمنع عنك فيقعد يقول انا عايز اتجوز دي انا عايز اتجوز انا عايز اتجوز خلاص او هي نفس الكلام طب خلاص اي حاجه قول اي حاجه مش معنى كلام فرق يا عم ما بعرفش نعمل مقارنات والكلام ده انت ما تعرفش انت عايز ده ليه عشان ترضيه هو سبحانه يرضيه حالك كده حتى وانا بعمل معاصي ايوه يا اخي يمكن بيهزلك بالمعاصي دي بس انت عايز اللي انت نفسك فيه وفيه ما يضر فخلاص خش بقى فياخد ما يضره وحينها يندم ويقعد يقول لك يا ريت ما كنت عملت وسويت حصل لي قراري اتساعد فكذا احنا لسه ضامنين في سن الراجل اهو اللي معاه 50 جنيه وبتاع وبعدين فايتين وشباب كتير جدا اعرفهم قعد يقول لي هي لازم اتجوز دي يا ابني يا حلال خد بالك الوضع لا لا لا تموت فيها اتجوزها سنه سنتين طلع عليها وبقى يبكي عليها بكاء مغيب على بريئه وتزلي زلت في الاخر خالص طب ما كنت في الاول خالص كنت الموضوع لا يتفتح قال الدنيا ينفع فيبقى رقم واحد اعرف عقيده التبرير فلو عرفتها ستنفضها عن قلبك ده اول شيء الامر الثاني الاقتصاد والاعتدال ان الدنيا اشكاليتها فين؟ احنا قلنا لغايه دلوقتي الامور العاديه الضروريه والحاجات دي في الدنيا بيجي الشباب الغني يجهزه يقول لي ايه اللي من الدنيا وايه اللي مش من الدنيا دلوقتي البيت اهو قال لي هو يا عم انا لسه ما عملتش حاجه ايه اللي من الدنيا وايه اللي مش من الدنيا اي حاجه هنستخدمها لسه قايلين هو هيجيب تكييف في البيت عنده القدره انه يجيب تكييف التكييف ده هيخليه متكاسل وقاعد بقى كده في التكييف بيتكيف يعني صاحبنا ده هيتكلم في كده يبقى التكليف ده في الدنيا هو هيزين البيت بديكورات الكلام ده ان الانسان يشوف حاجه جميله زي الصحراء طيب بالعكس ده بي- لما يخش البيت كده وشكله جميل وبتاع بيرتاح نفسيا بيحس بالسكن فده بيساعده على انه يكون سوي مش هقعد اقول اطوع لله بالمعنى ان هو بقى لما بيبيت كده هيقوم يصلي يعني لا بس بيخليه اكثر التزام واكثر هدوءا الجو جميل هذا يساعده على استقرار نفسه استقرار نفسه ده بيعود عليه بعد كده في حاله مع ربنا سبحانه وتعالى لو عمل ده من غير ان هو بقى بيعمل ده عشان المنزل لما تيجي ما تاكلش وشنا وعشان يبقى احنا دخلنا في ايه؟ في موضوع تاني هجيب غساله اوتوماتيك أو ممكن اجيبها نص ممكن اجيبها عاديه طيب ست البيت اللي هجيب لها الغساله دي عشان يساعدها على انها يبقى عندها وقت ما تقعدش تقعد قد كده في موضوع ام الغسيل هتقعد تعمل ايه؟ خليناها وفرنا عليها فده خلاها تجد وقت تمسك في مصحف تعرف تربي ولادك تعرف تقضي حاجات البيت تعمل كذا كذا كده في الدنيا لا خلاها بقى اكثر كسلا مش زي بقى ايه الامهات والجدات والساعه اللي كانت بتقعد تعمل الكلام ده كانت ما شاء الله عافيه وفيها صحه وبتقوم بتعمل اكثر من حاجه عمل لها كسل وعمل لها دوام وعمل لها مشاكل يبقى ده بقى منين؟ بقى من الدنيا وهكذا تقف أي شيء نفعك في أمر الآخرة فهو فهو ليس من الدنيا وكل شيء أضرك في أمر الآخرة فهو فهو من الدنيا هي دي الطريقة يبقى تصل الاعتدال والاقتصاد في الأمر بالميزان ده بناخد فيها حاجة بسرعة في أي حكم في الدنيا يا جماعة المسلمين بياخد حكم من خمسة في الاحكام الشرعيه وحكم من الثلاثه في حاجه اسمها مقاصد الشريعه انا حتى بيقع على المشي بس مهمه عشان تحتاجين موضوع الدنيا اي حكم من الخمسه دي كده اللي هو ايه اللي هو ده اما يكون فرض اما يكون مستحب سنه اما يكون مباح اما يكون مكروه اما يكون حرام خلاص في مقاصد الشرع ده اما ان الحاجه اللي بتعملها دي ضروريه من غيرها لا تصلح الحياة أكل شرب ملبس مسكن أساسيات ضرورية للحياة فدي اسمها إيه؟ ضروريات في حاجة بعدين بقى بنسميها الحاجيات أنا ساكن في منطقة من المناطق الجديدة حواليا كله صحراء جميل فأنا عشان أجيب أكل وشرب ما عنديش حل لازم أجيب أكل مثلا بتاع أسبوع فلازم محتاج لي ثلاجة فلو جبت الاكل ده ومفيش ثلاجه يبقى الاكل ده هيبوظ فانا هشعر بمشقه في حالتين ان انا كل يوم اشتري اكل او في الحاله الثانيه هشعر بمشقه لو ما عنديش ثلاجه فالاكل ده هيبوظ فالمشقه دي بنسميها امور حاجيه انا ساكن في منطقه شعبيه وبحتاج ان احنا نتحرك انا ومراتي لظروف معينه اهل بيتي مش عارف ايه كذا فكل مره نقعد نوقف تاكس او نجيب آه، اي حاجة، مواصله مواصلات ميكروباص بتاع لو ركبت ميكروباص بهدله لو جبنا بقى اتوبيس ناخد حاجه لو جبت تاكس فلوس فانا مش هعمل ايه ينفع اجيب لي حته عربيه كده يعني اللي يحب النبي يزور وتمشي الدنيا وفي الحالة دي يبقى بالنسبة لي الأمر ده هل ده أمر طلب؟ لا ده أمر حاجة أنا محتاجها مش حاجة من الطلب ففي الحالة دي بنسميها أمور حاجية كويس كده؟ الحالة الثالثة بقى نجف في البيت مظلم مفيش مانع بس يعني مش نجفة كريستال عصفور آه، مش عارف جايبينها ب 15 ألف جنيه عشان بقى يعني الأبهة والطرف مرة أحد الناس البنت اتصل بيا قالت لي أنت قاعد بتقول إن الطرف والدنيا ومش عارف إيه طرف طب بنت عمي فستان الفرح بتاعها كان ب 70000 جنيه فهل لو انا عملت حاجه زي كده ده يبقى حرام قرب عليك عيش سبعين ألف جنيه سبعين ألف جنيه حرام عليكم حصلت له المال قول لي ده يبان له ايه ده يا الله مره واحد تاني يقول لي انت اصلا مش عارف انت لو دخلت قعدت البيت ده عارف النجفه اللي انت في البيت ده هتجيب كام؟ قلت له مش عايز اعرف قال لي بس من باب العلم بالشيء النجفه ب 20000 جنيه نجفه انت متصور الدنيا عامله ازاي يعني؟ ال 20000 جنيه دول كنت ظبطت واحد من وجوزته من الالف للالف انت بتتكلم في ايه؟ فده اسمه ايه ده بقى؟ اسمها تحسينيات امور مستحسنه حماها حرام لا حماها مش حرام التزين فيها حرام انا هجيب موبايل الموبايل ده يا عم بيصور ومش عارف الذاكره بتاعه قد ايه وبيحط عليه قران وبيحط عليه دروس وشبكته كويسه بيلقط الشبكه حلو تمام جدا الموبايل ده ثمنه 700 جنيه كويس بس في بقى عارفين بقى ال iPad ومش عارف ايه ومش عارف ايه ففي بقى بتاع وبقى ده تخش على الفيس وتخش على النت وبتاع وموضوع والشاشه مش عارف ازاي وشكله ويقعد يعمل لك بقى التحابيش دي والقصص دي اه جامد كنت شغال في شركه صهد اول حياتي فكانوا الشباب يعملوا حركه لذيذه بيحكوا لي بتوع التسويق يقول لك ايه لما تخش على واحد تقول له مثلا احنا على البرنامج بتاعنا ده بيساوي كذا ويساوي كذا ايه مش كده يقول طبعا حضرتك ده بنظام ال MFX مش حاجه اسمها ال MFX اصلا فيقول له ايه طبعا حضرتك عارف بقى ال option الجديد احنا عملنا بقى تطوير جديد للموضوع الفلاني ده واستخدمنا تقنيه جديده تقنيه ال MFX بجد ال MFX لا لا ده جامد جدا لازم تشتري فهو في ناس بتشتغل بطريقه المركز آه لازم يبقى معروف بعض الشباب والله العظيم كان يوريني الياء بتاعت بتاع يقول انت مش عارف ده نار انت مش داري انا لابس ايه فهو هو اصلا مش لابسها كده وخلاص انت لازم تحس انا ايه انا جايب بتاع دي اصلا بكذا فاستشعر ان انت بتتكلم واحد لابس ملك مش اي كلام يعني اهو كده اهو كده ادي موضوع التحسينيات وموضوع الاقتصاد والاعتماد فيا عم ده مش بتاع عمال الاهل ده خالص ده شغل المنظرة احنا كأمة وكعرب وكمصريين حط بقى حتة المنظرة دي للصبح اهم حاجة المنظرة اهم حاجة الشكل الناس ما تقولش هتقول عنها ايه تقول ايه تحسينيات مش هي دي الموضوع الامر الثالث هو الذوق وبه نختم ليه كده؟ اصل موضوع الزود ده ما ينفعش يتلف موضوع الزهد ده عايز له بقى بس كده ازاي هيتحقق معنى الزهد ده وازاي هنطلع موضوع الدنيا من القلب بوصفات عمليه بخطوات خطوه ورا خطوه ورا خطوه يمكن يجي المره الجايه كده نقول لكم 15 خطوه كل خطوه منهم يعني اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا عشان نستل الدنيا من القلب لكن ليكون مسك الختام معلوما تعرف قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من احببته فاقلل له من الدنيا دعاء أول مرة قريتها الدعاء ده قعدت أبص على المتن وراجع المتن يا عم الحساس عليك مش ممكن اللهم من أحببته فأقلل له من الدنيا ما تخليش الدنيا تكتبه تباعد بينه وبين الله عز وجل لو فهمت المعنى ده يبقى فهمت الدرس كله اللي احنا كنا قاعدين نتكلم فيه اللهم من أحببته فأقلل له من الدنيا نسأل الله عز وجل ألا يثبتنا بفتن الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكون اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء اللهم اجعل الآخرة منا على ذلك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك من خير ما فعل ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك سبحانك علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم بطاعتك أعزنا اللهم بطاعتك أعزنا وقنا شر ما أهمنا وأغمنا اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعله عبرة لمن خلفه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فستذكرون ما قلت لكم وأول أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله وسلم وبارك يومنا بالذكر غرسا فما أحلى ثمار الغارسين وجدنا راحة في النفس لما تلقينا